السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يعني آه والله يا أحبابي لا تتخيلوا قدر الفرحة وقدر السعادة اللي الواحد بيشعر بها الآن وبخاصة بعد تفسير 29 جزء من كتاب الله عز وجل الحمد لله على مدار شهر رمضان كامل كل يوم بعد صلاة العصر كنت بفسر معاكم جزء من القرآن انتهينا تقريبا تقريبا تحديدا من 28 جزء من القرآن مما لا شك فيه والله بصدق أفضل سلسلة عملتها في حياتي كلها ومن أحسن الدروس التي أثرت في أنا شخصيا لأن هي زادت من اتصالي بالقرآن وزادت معرفتي بالقرآن علشان كده أنا حابب أختم السلسلة بعدة نصايح أساسية عايزة تكون قدام عينك وهي متعلقة بالقرآن النصائح دي لو فعلا حققناها وعملنا بيها والله يا إخواني أنا بقولها لكم أهو إن شاء الله إن كنتم فيها صادقين مخلصين أنا أضمن لكم الجنة إن شاء الله عز وجل يا إخواني أول نصيحة محتاجكم إن أنتوا تعرفوها لازم كل واحد مننا يكون فاهم كويس جدا إن إحنا من غير القرآن لا نساوي شيئا إحنا من غير القرآن لا نساوي شيئا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن وجعل هذا القرآن مصدر للهدى وجعل هذا القرآن مصدر للشفاء فمن تمسك بهذا القرآن هداه الله سبحانه وتعالى وشفى الله سبحانه وتعالى قلبه وصدره من كل مرض القرآن قال الله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ربنا أنزل القرآن ليكون هداية لنا وشفاء لما في صدورنا فعلى قدر ما نتمسك بالقرآن هتكون الهداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة فأول نصيحة يا ابني اجعل القرآن قائدا لك واحذر إنك تضيع القرآن ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين يرفع به أقوام في الدنيا يرفع به أقوام في الدنيا ويرفع به أقوام في الآخرة فيكون في أعلى عليين ويضع به آخرين الناس اللي هتجعل القرآن وراء ظهورها الناس دي هتضيع فالنصيحة الأولى إذا كنت بالفعل تريد الهداية وتريد الشفاء لما في القلوب فعليك بالقرآن النصيحة الثانية إياك إياك أن تخلو ليلة من لياليك من غير قرآن اوعى في يوم من الأيام تعد عليك ليلة وانت ما قرأتش فيها قرآن اوعى فهذا القرآن الذي آتاكم الله عز وجل إياه في هذا الشهر الكريم حذاري إنك بعد ذلك تضيع ليلة من غير قرآن قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ رأيت رجلا مضجعا على قفاه رأيت رجل واحد نايم على ظهره وعلى رأسه رجل معه حجر فيأخذ الحجر فيضربه به على رأسه فتنفلق الرأس الرأس تنقسم نصين ويتدهده الحجر الحجر يجري فيذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس فيأخذ رجل الحجر فيضربه على رأسه فقلت للملكين من هذا مين الراجل اللي عمال دماغه عمال تتكسر ده فقال هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن ده واحد ربنا اداله القرآن فكان ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار ده واحد ربنا اداله القرآن كان طول الليل نايم بعيد عن القرآن وبالنهار لا يعمل بهذا القرآن ده مصيره ده حاله في قبره ده عذابه في قبره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عقوبة لأنه هجر القرآن عقوبة لأنه هجر القرآن النصيحة الثالثة يا إخواني الله عز وجل أنزل القرآن مش علشان يتقرأوا بس بل ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن من أجل أن يعمل به وفي اليوم اللي احنا هنجعل القرآن فيه قراءة بس احنا هنهلك احنا هنهلك اليهود والنصارى من قبلنا آتاهم الله التوراة والإنجيل ضيعوا العمل ولم يعملوا بهما فهلكوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج على الصحابة فنظر إلى السماء وقال هذا أوان يرفع فيه العلم فقالوا يا رسول الله يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ووعته صدورنا وشافوا أن مصدر العلم أساس القرآن فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا محمود اللي سأل النبي يا محمود بن لبيد إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم أغنت عنهم حاجة ليه عطلوا العمل بها عطلوا العمل بها وأظن من خلال تفسير ال 28 جزء من كتاب الله وجدنا أكثر ذم من الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود والنصارى كان متعلقا بشأن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليهم فعطلوا العمل به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جلس مع الصحابة فبيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس مين أفضل الناس على الإطلاق فقالوا أنحن خير الناس قال وما يمنعكم اللي يمنعكم أن أنتم تكونوا خير الناس ورسول الله بينكم ورسول الله بينكم والوحي ينزل فيكم ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين دفتين آمنوا به وعملوا بما فيه الإنسان الحقيقي أفضل الناس على وجه الأرض اللي ربنا يديله القرآن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه ده أفضل واحد على وجه الأرض أفضل واحد على وجه الأرض الأمر الخامس يا ولاد اللي يتعلم فيكم آية أو يتعلم فيكم حاجة جديدة في القرآن علمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس اللي لما يكون حافظ لصورة من القرآن يحفظها لغيره النهاردة يا إبراهيم أنت حافظ قد إيه أنا حافظك النهاردة صورة جديدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا من علم آية كان له ثوابها ما تليت أنا النهاردة علمت ابني الفتحة وابني علم ابنه الفتحة وابن ابني علم ابنه الفتحة كل ما هذه الآيات تقرأ وترتل ده في ميزان حسناتك يوم القيامة كان له ثوابها ما تليت احنا عايزين نهتم في الفترة الجاية ان احنا نعلم الناس القرآن إذا كنا احنا متعلمين القرآن فاحنا محتاجين احنا نعلم الناس القرآن فأفضل الناس من يعلمون الناس القرآن الأمر السادس ما عادش لنا عذر ولا حجة أمام الله عز وجل في ان احنا ما نعرفش نقرأ القرآن بالتجويد يا جماعة أنا كان معايا ولد في الجيش نصراني كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب وبالتجويد طبعا مش علشان حبه للقرآن لا علشان يطعن في القرآن هو كان منصر أصلا يعني هو كان منصر أصلا فكان يحفظ القرآن بالتجويد فكنت أجيبه كده أقول له واد يا ميلاد تعالى اه أنت حافظ سورة كذا يقول لي ده أنا ممكن أسألك في المتشابه يحفظ القرآن وبالتجويد علشان يطعن فيه أنا عايز أقول المسلم يعني فعلا ربنا لما أمرنا ان احنا نتعلم القرآن قال أنت لازم تتعلم القرآن وتكون ماهر بيه صح مش النبي قال لنا إيه الماهر بالإيه بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الماهر بالقرآن ده اللي اتعلم القرآن وتعلمه بالتجويد وبيعرف يتقن مخارج الحروف وصفات الحروف عارف أحكام النون الساكنة والتنوين عارف أحكام النون الساكنة عارف أحكام الغنة ده واحد ما شاء الله يعني الماهر بالقرآن ده يوم القيامة ما بيحشرش مع أي حد وإنما يحشر مع السفرة الكرام برار أي يحشر مع الملائكة أهل الصلاة بيتحشروا مع بعض أهل الصيام بيتحشروا مع بعض إنما الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البر محشورين مع الملائكة فأي منزلة هذه التي ترفع يرفع إليها هذا الإنسان بسبب أنه كان ماهر فيهم من الآن بالقرآن احنا عايزين نتعلم القرآن عشان كده بقول لكم احنا ما عادش لنا حجة على التلفزيون عشرات القنوات بتتكلم عن القرآن عشرات القنوات بتعلم التجويد عشرات القنوات المساجد النهاردة في كل حتة دور تحفيظ القرآن في كل حتة خد عهد بينك وبين نفسك إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد رمضان تلتحق إن شاء الله بمعهد القرآن اللي هنا علشان لما تقرأ القرآن تقرأ القرآن صح عشان لما تقرأ القرآن تقرأ القرآن صح الأمر السابع أكتر شيء يخليك تفهم القرآن إنك تفهم تفسير القرآن إنك تفهم تفسير القرآن كتير من الآيات والله أنا عن نفسي من خلال سلسلة التفسير اللي احنا عملناها في شهر رمضان والله العظيم أنا كنت بقرأ القرآن كأني أقرأه لأول مرة لأن أنا فعلا لأول مرة في حياتي أقرأ التفسير من أول صفحة لآخر صفحة مش تفسير واحد يعلم الله أنا كان معايا عدة كتب في التفسير قدامي كده قدام كل درس بيجي كده أنت كنت بتيجي تقعد ساعة تاخد فيها خلاصة مثلا مجهود مثلا 20 مفسر فسروا الآية الواحدة أنا اتعلمت كتير جدا من خلال كتب التفسير وفهمت آيات كتير جدا ما كنتش فاهمها وكنت بقرأها كده يعني لا أنا فهمتها وتعلقت بيها قوي وعشت معاها قوي فعشان كده أنا بنصحكم دايما اتعلموا التفسير وهي دي الطريقة الصحيحة في تلقين القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم الصحابة عشر آيات بعد ما يعلم العشر آيات ويقرأهم العشر آيات لا يجاوزها إلى العشر الأخر حتى يعلمهم ما أراد الله من هذه الآيات الآية دي ربنا سبحانه وتعالى يريد منك كذا الآية دي ربنا يريد منك كذا الآية دي ربنا يريد أن يراك على كذا فكانت النتيجة أن الصحابة تعلموا القرآن بس تعلموه علم وعمل تعلموه علم وعمل أنا مش عايز الناس النهاردة تهتم أن هي تقرأ 100 100 100 صفحة ولا 100 آية ولا صورة كاملة أنا مش عايزك تهتم بكده ولكن أنا عايزك تهتم أنك تاخد خمس آيات بس خمس آيات بس ولكن خد الخمس آيات تعرف معناها تعرف تفسيرها تعرف ما أراد الله عز وجل منها علشان إن شاء الله ربنا يكرمك عشان إن شاء الله ربنا يكرمك اقرأ التفسير كتير افهم الآيات افهم مراد الله عز وجل من هذه الآيات عايزك تهتم قوي بمسألة معرفة المكي والمدني الصورة دي مكية الصورة دي مدنية وعرفنا خصال كل صورة من الصور المكية ايه وخصال كل صورة من الصور المدنية ايه عايزك تعرف أسباب النزول عايزك تعرف أسباب النزول وعايزك تعرف معاني الآيات عايزك طب انت تقول لي عايز أجمع الثلاثة دول عليك على طول شوية كتب تفسير كده مهمة لازم تكون موجودة في بيتك واحد واحد مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لو عايز ترتقي يعني نبدأ من تحت لفوق كده ابدأ أولا بتفسير الشيخ السعدي تفسير مبسط وسهل وجميل عايز ترتقي أعلى عليك بتفسير مختصر تفسير ابن كثير للإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه عايز ترتقي أكثر عليك من أحب الكتب إلى قلبي كتاب زاد المسير لابن الجوزي هو من الكتب الرائعة جدا اللي بيهتم قوي بأسباب نزول الآيات والآيات دي نزلت في مين فبتوسع عندك الأفق وبتوسع عندك مداركك لفهم القرآن كتاب زاد المسير لابن الجوزي عايز ترتقي بقى أعلى من ذلك كتابين كتاب تفسير القرطبي كتاب تفسير القرطبي ومعاه كتاب تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور رحمة الله عليهما القرطبي كتاب القرطبي تفسير القرطبي وكتاب التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه عايز تعلو إيمانيا تعلو إيمانيا هات كتاب بقى تفسير الظلال للأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه وأستاذ سيد قطب تفسير كويس بس كان في بعض الخطأ وبعض الأخطاء كده الموجودة فيه ففي كتاب اسمه المورد العذب الزلال في بيان أخطاء الظلال الكتاب ده الكتاب ده المورد العذب الزلال وانت بتقرأ تفسير الظلال عشان لو في خطأ أو حاجة تاخد بالك من هذا الخطأ عايز ترتقي إيمانيا يبقى تفسير الظلال في تفسير برضه من التفسيرات اللي هي كانت قريبة من قلبي قوي بس هو بلاش تقرأه فيه لأن هو هو تفسير هو تفسير جميل بس محتاج واحد يكون ايه راسخ في العلم شوية راسخ في العلم شوية ان هو بيهتم باللطائف اللغوية واللطائف البلاغية وهو تفسير الكشاف للإمام الزمخشري رحمة الله عليه عايز توسع بقى خالص توسع خالص عشان تقدر تفهم وتتعلم بقى هو كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي رحمة الله عليه التفسير الكبير للإمام الرازي رحمة الله عليه ومما لا شك فيه ومما لا شك فيه إن من الكتب اللي تزيدك تزيد ارتباطك بين الآية وبين أقوال السلف وبين أقوال السلف ثلاث كتب في التفسير مهمة جدا ثلاث كتب في التفسير مهمة جدا وتفسير الإمام الطبري اللي ملقب بشيخ المفسرين تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الدر المنثور للإمام السيوطي رحمة الله عليه ابدأ بقى من تحت وكل ما تكون عايز تستزيد الثالث الدر المنثور للإمام السيوطي رحمة الله عليه هات من تحت لفوق كده إن شاء الله تكون المسألة بفضل الله رائعة جدا معاك في مسألة كتب التفسير قول عايز ايه اللي الإمام السيوطي الإمام السيوطي رحمة الله عليه دي مجموعة من التفسير اللي كنت بقرأ فيها قبل درس في بعض المجهودات اللي أقيمت في نفس المجال اللي احنا اشتغلنا فيه عشان لو تحب ترجع لها إن شاء الله في كتابات للدكتور محمد علي يوسف الله يحفظه كنت دايما مع بداية كل درس كنت لازم أقرأ كتاباته المتعلقة بتفسير أجزاء القرآن هو وصل لحد سورة الرعد فإن شاء الله كان له كتابات كويسة جدا يريد برضه نراجعها اسمها في صحبة القرآن اسمها مجموعة, مقال مجموعة مقالات اسمها في صحبة القرآن أخونا الدكتور حازم شومان برضه له مجموعة كويسة في برضه في تدبر القرآن برضه كنت برجع لها ما شاء الله مجموعة كويسة جدا جدا جدا في موقع على النت اسمه موقع إسلاميات موقع على النت اسمه موقع إسلاميات وهذا الموقع مختص بس بالأمور المتعلقة بالتفسير وهو من أحب المواقع إلى قلبي من أحب المواقع إلى قلبي والتي استفدت منها كثيرا جدا على مدار هذا الشهر الكريم كذلك أيضا من المواقع منتدى منتدى أهل التفسير منتدى أهل التفسير من المنتديات اللي اهتمت بتفسير كتاب الله عز وجل وكان لها أثر بالغ أيضا في التفسير اللي أنا كنت شغال فيه منتدى أهل التفسير دي بعض الكتب المراجع بعض الكتابات والمقالات بعض مجهودات الناس اللي سبقتنا في هذا الباب وكذلك أيضا بعض المواقع والمنتديات اللي اهتمت بتفسير هذا القرآن عايز أختم وأقول يا إخواني ليس هناك شيء أعظم من كتاب الله عز وجل ارتبط به وتمسك به إن شاء الله يكون فيه الهدى يكون فيه الصلاح يكون فيه النفع بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله بإذن الله الصور اللي كانت وقعت مننا بسبب آآ آآ طبعا كان صور كتير جدا فكانت في بعض الصور كده يعني تقريبا يعني زي صورة مثلا يونس عدت مننا ما ذكرناهاش نظرا ان كان في ايام في صور بتاخد مننا اوقات طويلة جدا صورة محمد برضو احنا برضو ما قلناهاش صور اليسيرة دي ان شاء الله باذن الله من بعد رمضان هسجلها وتترفع بحيث نكون احنا انهينا القرآن كاملا ان شاء الله تبارك وتعالى تفسيرا باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله تبارك وتعالى آه يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان انتم تكونوا انتفعتوا بهذه السلسله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في ارتباطنا بهذا القرآن صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب